في الورق عشان بس تبقى افكاري مترتبه آه، لو جينا نقرا حياه المسيح في القرن الاول هل مثلا كان عندنا حد تاني آه، من الاباء موجود في الفتره دي نقدر نفهم منه الوضع كان عامل ازاي آه، للاسف لا اقدم حد من كتابات الاباء بعد العهد الجديد كان قديس كليمندس الروماني وكتاباته كانت حوالي سنة 95 يعني تقريبا قبل إنجيل يوحنا بحاجة بسيطة فبالتالي الاعتماد هيكون على العهد الجديد بشكل أكبر لأن هو البيانات أو المعلومات اللي معانا اللي نقدر نتكلم منها عن آه، شكل حياة المسيح كانت عاملة إزاي قيامته آه، وفي حاجة كمان مهمة لما نيجي نقرأ الحاجات دي لازم نكون ملاحظين إن في وسط الحاجات دي حصلت فيه يعني الأحداث دي ما حصلتش كده بره سياق بره بلد بره مجتمع فاحنا محتاجين نشوف الاحداث دي كان مدلولها ايه وسط المجتمع اللي حصلت فيه هقول شويه تواريخ واسامي حاجات زي كده آه، مش ضروري كلنا نفتكرها ممكن يكون اسمين ثلاثه بس اللي هيكملوا معانا وعموما جم في العهد الجديد آم، مع ميلاد المسيح كان الملك اللي ماسك فلسطين في الوقت ده كان هيرودس الكبير هيرودس الكبير آه، هو اللي مذكور في متى ان هو مات آه، وبعد كده المسيح رجع من مصر هيرودس الكبير حكم لحد سنة ستة قبل الميلاد طيب ازاي ستة قبل الميلاد والمفروض ان هو مات وقت ما المسيح كان اتولد تمام المسيح اتولد حوالي من خمسة لستة قبل الميلاد مش واحد ميلادية آم، هيرودس مات والمملكه بتاعته اتقسمت لثلاث اجزاء في الجزء اللي كان فيه اورشليم اسمه اقليم اليهوديه ده خده ابنه الكبير كان اسمه ارخلاوس الجزء اللي فوق الجزء الشمالي اللي كان فيه الجليل كان بيحكمه انتيباس هما الثلاثة أولاده اسمهم هيرودس يعني اسمهم الأول هيرودس فأنا هقول اسمهم الثاني على طول آه، المنطقة الشمالية اللي في الشرق كان بيحكمها فيلبس المسيح كان أغلب الكرازة بتاعته كانت في منطقة في الجليل وفي الأسبوع الأخير راح لأورشليم راح لليهودية بعد سنة ستة ميلادية أرخلاوس كان عنده مشاكل مع ال- الناس اللي في الإقليم بتاعه فراحوا اشتكوه في روما فالإمبراطور استدعاه ونفاه وإدى الإقليم بتاع اليهودية اللي فيه أورشليم لحاكم روماني عشان كده في وقت المسيح بنلاقي إن في بيلاطس ما بنلاقيش حاكم يهودي لل- للمكان آم، ده الظروف اللي كانت تقريبا قبل آه، الاحداث اللي حصلت في حياه المسيح قبل الصدام الاخير في وقت اورشليم والكلام ده طيب انا عايز اتكلم عن قبل ما ادخل في حياه المسيح انا عايز اتكلم عن اللي حصل بعده لان هيكون مهم عشان نفهم ايه التفاصيل اللي حصلت في النص دي سنه 40 في آه، امبراطور كان اسمه كاليجولا كاليجولا قرر ان هو يجيب تمثال ليه باعتبار ان هو ابن الاله زيوس ويروح يحطه في المعبد او في هيكل اورشليم طيب ايه آه، المشكله اللي عند اليهود بالنسبه لحاجه زي كده ما ينفعش تمثال لواحد وثني او اله وثني يتحط في الهيكل فاللي حصل ان اليهود ابتدوا يعملوا ثورات ودي ما كانتش اول مره كان الثورات اليهوديه استاذنكم ثانيه كانت الثورات اليهوديه ابتدت حوالي آم، أربعة أربعة قبل الميلاد بموت هيرودس وكملت بعد كده لحد سنة 137 فالفترة دي كلها فترة ثورات يعني المسيح ما جاش في فترة كانت هادية المسيح جه في وسط وقت كان بيحصل فيه مشاكل كتير عشان كده في لوقا 10 على ما أعتقد بيتكلم عن موقف إن في آم، ناس صاروا وهيرودس هد عليهم مبنى فلما راحوا يسالوه الناس دي آه، غلطوا في ايه فقال لهم دول ما غلطوش هي م- مش مش غلطتهم يعني فده دي, دي الصوره العامه ان كان في مشاكل وفي ناس بتتقتل وفي ناس بتعمل ثورات كتير يسوع جه في الوقت ده آم، في الوقت بتاع كاليجولا لما راح يحط التمثال حصلت ثورة والناس طلبت بنوع من أنواع الاعتصام اليهود كلهم في الأماكن اللي بره أورشليم حتى وجوه يعني آم، في ناس عملت حروب وفي ناس قالت إن إحنا مش هنشتغل في الوقت ده برضو آه، المسيحيين كانوا بيصلوا في الهيكل يعني بنشوف في أعمال الرسل إن بطرس كان بيروح الهيكل فما كانتش العباده منفصله بالشكل اللي احنا متخيلينه وما كانش المسيحيين بيعتبروا اليهود اعدائهم لا هم كانوا لسه بشكل ما في علاقة ما بينهم وكانوا بيروحوا يصلوا مع بعض في الهيكل فأعتقد إن في ناس ماتت عشان الهيكل في ناس آه، مسيحيين أعتقد ماتوا عشان الهيكل عدد كبير يعني آه، المؤرخين بيقولوا حوالي 10000 واحد بعد الموضوع ده بحوالي 24 سنة في وقت نيرون في روما آه، روما اتحرقت والمسيحيين هم اللي اتهموا فيها ان هم بيعملوا شغب وان هم بيحرضوا على آه، الامبراطوريه وان هم عايزين يدمروا المملكه ليه المسيحيين اللي هم عددهم ما اعتقدش ان هو كان كبير الناس تشوفهم خطر بالشكل ده ليه يشوفوهم ان هم ناس عايزه تدمر العباده وتهد البلد و... هم عدد مش كبير يعني هم جماعه صغيره في اسباب كتير اول حاجه ان المسيحيين كانوا بينادوا ان يسوع رب يعني ايه يسوع رب دي يعني ده كان الشعار الاساسي بتاع المسيحيه في الوقت ده يعني ايه تقف قدام المملكه وتقول ان يسوع رب المملكه الرومانيه كان ليها رب واحد قيصر هو الملك هو الحاكم هو اللي مسيطر على كل حاجه فلما يكون في رب تاني في البلد ده غلط دي مشكله التصور الروماني للعالم كان ان الالهه بتحكم وان هي ليها وكيل واحد على الارض هو قيصر وقيصر ده هو رب وبالتالي ما ينفعش يكون في رب تاني في رب تاني معناه ان في الهه تانيه معناه ان هتحصل حروب كل ده بينعكس على الشكل بتاع المجتمع والسياسه والدين هو الثلاثه مش منفصلين الثلاثه حاجه واحده لو الالهه راضيين على المجتمع الناس هتعيش حياه كويسه والاقتصاد هيبقى كويس لو الالهه اتضايقت هتحصل حروب الناس هتموت هيحصل فقر كده ما ما كانش فيه الفصل اللي احنا متخيلينه دلوقتي احنا عندنا في الجامعه مجال اسمه اقتصاد مجال اسمه ثيولوجي لاهوت مجال علم اجتماع هم ما عندهمش ده هم عندهم رؤيه واحده كامله بتضم كل حاجه آه، في وقت نيرون اتهم المسيحيين ان هم ملحدين ملحدين معناها ايه مش معناها ان هم م- م- بيقولوا ان مفيش اله لكن معناها ان هم ما بيعبدوش الهه الرومان عشان كده بنلاقي في سير القديسين في في القرن الثاني والثالث دايما المسيحي بيروح يقف قدام الحاكم فبيقول له بخر الالهه بيقول له لا فبيقول له بخر والا هتموت هل هو هنا كان بيحكم عليه ل- ل- لسبب ديني يعني انت مش بتعبد الالهه بتاعتي فانا هموتك ولا هو كان بيعتبر ان عدم عباده الالهه هو نوع من انواع التمرد على الدوله يعني انت خاين انت مش بتقبل آه، الدوله اللي انت عايش فيها او الامبراطوريه اللي انت عايش فيها وبالتالي تموت ده دليل على ان ما كانش فيه التصور بتاع الفصل ده في وقتهم الموضوع مش ديني بشكل مجرد آم، في ثلاث حروب كبيرة حصلت في وقت صدام الرومان مع اليهود الحرب الأولى كانت حوالي سنة 70 وسنة 70 طلع جماعة اسمهم الغيورين وحاولوا ان هم آم، يكرزوا بان خلاص ربنا معانا لو احنا طلعنا وحاربنا الرومان هننتصر وهيبقى فيه ملك لله طلعوا حاربوا تمت إبادة عدد كبير منهم والهيكل اتكسر وابتدوا هم يتشتتوا ويروحوا أماكن تانية حصل إن سنة 115 راحوا يعملوا نفس الموضوع وتاني برضو اتباد منهم جزء كبير هم كانوا بدأوا إن هم يقتلوا ال- الجنود الرومان أو السكان الرومان اللي في مناطق زي مصر فطبعا الرومان نزلوا وضربوهم تاني تالت مرة ودي كانت الأخيرة سنة 135 ودي اللي دمرت اليهود تماما إن هم ما بقاش في يهود في فلسطين واطردوا ده شكل عام كده لل- للأحداث اللي كانت بتحصل حوالين المجتمع اللي كان فيه يسوع نبتدي مثلا بال باللي عمله يسوع أول ما ابتدى يسوع كان بيكرز في المنطقة بتاعة الجليل اللي كان بيحكمها هيرودس أنتيباس مش في أورشليم هو راح أورشليم في الآخر خالص في بداية كلامه كان بيتكلم عن مملكة مملكة طب هل في مملكة تانية هل هي مملكة هو جاي بيأسسها كده آم، مفيش ليها مقابل يعني هل كلمة مملكة ليها مدلول أصلا اه مملكة يعني المملكة الرومانية ولما نقول رب يعني بنتكلم ان في قيصر في رب طب يعني ايه ان يجي جماعه تتكلم عن مسيح ومملكه وان المسيح ده او يسوع ده رب ده ما ما عداش على الرومان بسهوله او ما عداش حتى على معاصرين يسوع بسهوله كل السؤال فين مملكتك احنا مش شايفين ال- الملك مش شايفين البركه اللي انت بتتكلم عليها مش شايفين المجتمع اللي بيؤمن بيك عايش كويس هو بالنسبه لهم مش شايفين ده انت واحد فقير نجار آه، لامم آه، حواليك مجموعه عشارين وزواني اللي هو الناس اللي مش صفوه المجتمع يعني يعني مش ناس كويسه فين فين المملكه بتاعتك دي آه، هنا يسوع قدم فكره ما كانتش موجوده بشكل كبير هو قال لهم ان الملكوت ده مش معمول للمستحقين مش جايزه مش حاجه آه، هتاخدها بمجهودك ودايما كان الملكوت مرتبط عند يسوع بالامثال يعني عايز تعليم عن الملكوت روح لامثال يسوع مش هتلاقي كلام آه، يسوع كتير بيخرج عن الامثال هو دايما بيلف حوالين الفكره دي ان في ملكوت جاي والملكوت ده هو الشخص اللي بيقدمه واوقات بيقدم الملكوت على ان هو حاضر فيه يعني عايز الملكوت شوف يسوع تمام في في العهد الجديد هنلاقي كتير لغه بتاعت الملكوت هنا واوقات هنلاقي ان الملكوت جاي ازاي ان احنا نقدر نفهم الاثنين دول مع بعض الكنيسه اللي اسسها يسوع هي الملكوت وبالتالي هي مش هتيجي هي موجوده في مؤرخ اسمه ادوارد جيبونز آه، الراجل ده كان عامل م- تاريخ طويل للامبراطوريه الرومانيه وكان بيهاجم المسيحيه تحديدا لان المسيحيين ابتدوا في وقت معين يتكلموا ان كان الملكوت لسه هيجي فاحنا مش مطلوب مننا حاجه دلوقتي وبالتالي احنا نعيش زي ما احنا عايشين خلاص لما يبقى يجي يبقى يجي هو شايف ان ده سبب آم، خراب الامبراطوريه كلها سقوط الامبراطوريه و... وفشل السلطه المسيحيه حتى يعني هو الامبراطوريه الرومانيه كانت بشكل ما مرتبطه بالمملكه المسيحيه زي في القرن الخامس والسادس والسابع فهو شايف ان فساد المملكه او سقوط المملكه مرتبط تماما بفكره ان المسيحيين ابتدوا يهملوا ان الملكوت موجود هنا وخلاص ما بقوش بيعملوا عشان ده خلاص بقى كل واحد عايش حياته لما الملكوت يبقى يجي يبقى نبقى نعيش بقى هنا ولا نعيش هناك اي اي حاجه يعني فالملكوت مش حاجه هتيجي الملكوت هو دلوقتي الملكوت احنا بنشترك فيه مش ربنا هيجيبه لوحده ومش هينزله يعني في تصور كده موجود في في سفر الرؤيا ان اورشليم هتنزل من فوق على الارض وهتستبدل اورشليم الارضيه يعني انا شايف ان الملكوت اللي كان بيقدمه يسوع كان اقرب شويه لفكره ان الملكوت هنا اعمله مش مش مش استناه انت تعمله تحققه ازاي او ازاي تشارك في الملكوت ده هو كان ضرب مثل جميل جدا اتكلم عن الراجل اللي راح وعنده حقل وقال للخادم بتاعه اطلع هات نفس". راح بنفسه فنزل يلف لقى ناس قاعدين تعالوا آه، انا عايزكم تشتغلوا في راحوا معاه اشتغلوا شويه نزل يدور على ناس تاني ده موقف غريب بالمناسبه يعني فكره ان ال- صاحب الارض هو اللي ينزل يدور يشتغل دي غريبه يعني في في الوقت ده كان المفروض ان الشخص اللي عايز يشتغل هو اللي بيفضل قاعد في الشارع وبيفضل يجري ورا اي حد عندك حاجه اشتغل فيها ولا لا هو اللي محتاج فلوس لكن ان صاحب الكرم نفسه ينزل ويدور على الناس ما اعتقدش ان هي صدفه يعني هو قاصد يتكلم عن كده باعتبار ان الله بيدعو الناس خشوا اشتغلوا في الملكوت خشوا اعملوه آه، بينزل تاني و- وتالت وفي الاخر في اخر اليوم خالص على الساعه خمسة بينزل يلاقي ناس بيقول لهم روحوا هديكوا دينار كل دول بيخشوا يشتغلوا وفي الاخر بيجي واحد يقول له احنا تعبنا وجايين معاك من الصبح وبتدينا دينار وبتدي اللي لسه جاي ده دينار فبيقول له ايه بيقول له ده مالي انا اعمل بيه اللي انا عايزه انت عينك شريره ان انت بتبص للناس التانية وبتقول اشمعنى دول ياخدوا زيي ده بالمناسبه سؤال يعني مهم بالنسبه لفكره الطوائف التانية الطوائف التانية هتخلص ولا لا هم صح ولا غلط دي ماله هو فلوسه هو هو يديها للي هو عايزه انا اللي ليا ان انا اخدت الدينار بتاعي ومش انا مستاهله ده هو اللي نزل جابني من الشارع مش انا اللي اشتغلت وكنت كويس فخدت دينار لا هو جابني من الشارع انا كنت قاعد مستني شغل هو نزل اجرني فبالنسبه للطوائف التانية انا شايفها كده يعني دي ناس تعبت ما تعبتش دي فلوسه هو هو يديهم دينار ما يديهمش حاجه دي بتاعته احنا مش بندين حد وبالتالي برضو ان كنا مش بندين حد فده مش معناه ان احنا آم، نحاول ان احنا نعتبر كل حاجه عايمه وخلاص لا يعني انا شايف ان كل واحد يكون محدد في نفس الوقت ما ي... ما يضيعش غيره يعني ما ي- ما يحددش ايه اللي هيحصل مع غيره دي حاجه بتاعت ربنا يعني فدي فكره الملكوت بالنسبه له ان هو كرم خربان عايز حد يصلحه ودي المفروض تكون رؤيه الكنيسه بالنسبه للعالم العالم مش المكان المثالي مش الملكوت الحلو احنا دايما بنسمع عن الملكوت بنتخيل ان ربنا مدينا حاجه جميله جدا لا هو مدينا مكان خربان مدينا عالم فعلا متدمر ودور الكنيسه ان هي تساعد في ان هي تخلق الملكوت هنا مش هياخد مش هياخدوه جاهز لان ببساطه هما ما يستحقوهوش يعني المؤمنين عامه كلهم ما يستحقوش الملكوت هما بياخدوه نعمه عطيه من الله وبيشتغلوا بيها عشان يحققوا الملكوت ده ده كان مفهوم ال- ال- الملكوت بالنسبه ليسوع حاجه كمان إيه، الملكوت ده مش مجرد آم، مكان كويس انا بحققه الملكوت ده مرتبط ب- بحاجه مهمه هي الخلاص الخلاص ايه هو يعني الغفران هل الغفران ده هيجي ب- من خلال مجهودي لا يسوع بيدي مثل مهم عن ال- الغفران برضه مرتبط بفكرة الدعوة لما واحد عمل وليمة كبيرة وراح دعا الناس وقال لهم تعالوا أنا عايزكم تخشوا ال- الوليمة بتاعتي وتحضروها وكل واحد ابتدى يطلع له بحجة أنا اتجوزت أنا اشتريت حمار جديد محدش راح فقال له اطلع هات كل الناس اللي ما يستحقوش كل الناس اللي هدومهم مبهدلة وعرج وعميان دخلهم طب ده استحقاق ده حد ده حد يستاهل لا هو دايما بيتعمد الفكره الصادمه دي هو دايما يختار الناس الكويسه ويطلعهم وحشين في امثاله ويشوف الناس اللي ما تستحقش ويبتدي ان هو يطلعهم ناس عظيمه يعني او ناس هي اللي بتاخد العطيه أم. الغفران مش نوع من انواع العقوبه برضو يعني خلينا نتكلم عن اللي اتكلم عنه يسوع في امثاله أم، دايما الغفران مرتبط بفكره الدعوه انا قلت لك تعالى انت جيت بس هو ما بيتكلمش على حاجه اكتر من كده ما بيحطش تفاصيل انا عايزك بس تيجي طلبتك جيت دخلت الملكوت اشتغلت فيه خلاص طب فين باقي مفهوم حياته في الكلام ده يعني هل هل آه، احنا محتاجين حاجه اكتر من كده ما اعتقدش هو كل اللي هو طالبه بس ان الانسان يسمع ان الانسان يستجيب وان الانسان يعمل يعمل دي على مستويات كتير برضه مش يعمل بالمعنى المادي هيعمل لنفسه هيعمل للكنيسه هيعمل لتحقيق الملكوت في لوقا في لوقا ستة لما بيدي البركات والويلات في حاجة مميزة عند لوقا إن هو مش بيتكلم بالمفهوم الروحي بتاع متى يعني متى بيقول آه، إن الجوعة والعطاشة إلى البر لا لوقا مش بيقول إلى البر الجوعة والعطاشة طب إيه إيه اللي يقصده هنا؟ هل هو بيتكلم عن مفهوم روحي مجرد يعني اللي هو خلاص بقى لما يبقى يجي الملكوت يبقى ربنا يكرمكم؟ لا هو عايز يقول برضو إن الجعان هيشبع في الملكوت طب إزاي ده يحصل؟ يعني ازاي الملكوت ده يكون فيه شيء من الشبع الحقيقي ويكون فيه الحزانه يتعذب ده مش هيحصل بره اللي بتعمله الكنيسه يعني الكنيسه مش دورها بس ان هي تستقبلنا وان هي تقول لنا كلام آه، روحي ونطلع بره ونواجه الحياه المره ان فعلا العالم فاضي ما فيهوش اي حاجه الكنيسه لازم تكون هي الشبع ده عشان كده في اعمال الرسل بيتكلم ان الناس كانت بتروح تبيع حاجتها وتدي للرسل الفلوس والرسل كانوا بيوزعوه عليهم على المحتاجين يعني وبيقول في جمله مهمه ونعمه عظيمه كانت على جميعهم اذ لم يكن فيهم احد محتاجا يعني ايه علاقه النعمه هنا ب- بفكره ان مفيش حد محتاج فكره ان الله مش مجرد آم، عامل على المستوى الروحي بس الكنيسة لازم تكون أداة الله يعني لما بولس بيتكلم بيقول إن الله يعظو بألسنتنا يعني آه، طب ما يعرفش يتكلم من غيرنا لا يعرف بس إحنا جسده إحنا إيديه ورجليه وعينيه ولسانه فلو الكنيسة مش هتتكلم الله مش بيتكلم لو الكنيسة مش بتساعد الله مش هيساعد ده المفهوم الحقيقي اللي هو عايز يقوله ان كنا احنا مش هنشتغل هو مش هيشتغل الملكوت مش هيتحقق او مش هيكتمل بناس آه، ما بتعملش حاجه مش هيجي من فوق بما اننا شركاء فيه فلازم احنا نشتغل عشان نحققه لكن مش هنبقى ماشيين كده او قاعدين عايشين حياتنا عادي ونلاقيه جه ده مش هيحصل في الوقت اللي راح فيه يسوع لأورشليم يوم الحد أو بنسميه حد الزعف يعني المفروض ان هو التصور اللي حصل ان هو نزل من عند جبل الزيتون ودخل من اورشليم والناس استقبلته هناك جبل الزيتون موقعه بالنسبه لاورشليم من الشرق من الابواب اللي ناحيه الشرق المكان اللي كان بيدخل منه الامبراطور في الغرب فتخيلوا الموقف ان هو داخل على المنطقه اللي بتملكها او بيحكم عليها الرومان وبيستقبل كملك والناحيه الثانيه بيدخل الامبراطور بيدخل الجنود بتوعه وبيدخل مع الناس الاغنياء اللي بينتفعوا منه في حاجه بتحصل هنا ان المملكتين بيتقابلوا في منطقه واحده الرومان ما كانوش موجودين بشكل كبير في الجليل كانت سلطتهم اقل لان الحاكم نفسه ما كانش روماني في الجليل الموضوع ده ما يعني مش حاضر في اورشليم ده ما ينفعش في اورشليم في رومان في جند وفي حاكم عشان كده بنبتدي نلاقي ان دايما الصدام بين يسوع وما بين القيادات الدينيه اللي بتقعد حوالين الهيكل والقيادات الرومانيه دايما يسالوه هناك ايه موقفك من الجزيه ايه موقفك من كاي... من قيصر الحاجات دي كلها بتظهر هناك في اورشليم مش بتظهر في الجليل اول ما دخل اورشليم اتقابل مع كذا جماعه دينيه منهم الفارسيين والصدوقيين وفي جماعه ثالثه ما اتذكرتش في العهد الجديد لكن كانت موجوده في الوقت ده اسمهم القمرانيين باختصار ايه الفرق بين الثلاثه الفريسيين كانوا بيؤمنوا ان العهد القديم كامل هو السلطه الدينيه مش العهد القديم بس بنضيف عليه كمان التعليم الشفوي بتاع رابين اليهود يعني مش مجرد نص معانا مش نص بنقراه خلاص لا نص مرتبط بشرح بيتسلم من واحد لواحد شبه الفكر التقليدي شويه ان هو في في نص وفي حاجه بتشرحه والاثنين مع بعض لازم ناخدهم الصدوقيين مختلفين الصدوقيين دايما آه بيتكلموا على الخمس اصفار بتوع موسى بس ومفيش شرح معاهم يعني انا اقرا الكلام واخد بيه لكن مفيش حاجه تشرحه لي في جماعه ثالثه اللي هم القمرانيين دول اللي غالبا كان منهم يوحنا المعمدان ناس رهبان شويه آه واخدين النسق الرهباني بيروحوا يقعدوا في الصحراء و كان ليهم مدينة المدينة دي لقينا فيها مخطوطات في سنة 1960 والمخطوطات دي كانت مهمة كان فيها أجزاء من العهد القديم وشروحات وحاجات زي كده الثلاث جماعات دول بنشوف أثرهم في العهد الجديد بنشوف يسوع بيتصادم معاهم بشكل كبير طب تعتقدوا يسوع كان أقرب لأني واحد فيهم يسوع كان أقرب لدول ولا لدول ولا لدول موقف يسوع ما كانش سهل يسوع كان بينتقد التعليم بتاع الفريسيين لان هم بينقلوا حاجات مش في الناموس بيقول لهم انتوا بتقولوا يعني الكلام ده زي ما قال لهم كده ان انتوا بتعملوا وصايا هي وصايا الناس وفي نفس الوقت كان بينتقد الصدوقيين عشان بيقولوا ان مفيش قيامه وفي حاجه ثالثه كان بينتقد تلاميذ يوحنا اللي هم ينتموا شويه للمجموعه بتاعه قمران فيسوع ما كانش مع حد يعني يسوع كان بيعلن الحق مش بيحاول ان هو يكون مع حد ضد حد هو انتقد الكل مفيش حد كان بيفلت منه يعني الصدام اللي حصل مع يسوع او ال... يعني خلينا نسميه الصدام الاهم كان آه لما قالوا له ندي الجزيه لمين؟ نديها لقيصر ولا لا؟ فمسك ال coin العمله وبص عليها وقال لهم دي صوره مين؟ قالوا له صوره قيصر. طيب ده ما كانش في الجليل، في الجليل ما كانتش الصوره اللي على ال coin صوره قيصر. كانت صوره الحاكم بتاع المنطقه كان هيرودس انتيباس. ما كانش قيصر وبالتالي عشان كده ما بنسمعش القصص دي في في الجليل كان رد بسيط جدا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله اعتقد دي بتستخدم عشان الناس تحاول تفرق بيها دلوقتي ما بين فكره الدين والسياسه ودي السياسه لقيصر ودي الدين لله هي ما كانتش كده يعني هو المفهوم كان ان قيصر هو ابن الله وان المملكه دي مملكه قيصر فهو عايز يقول لهم دلوقتي قيصر ده مش هو المالك الحقيقي في مملكة تانية في مملكة جاية ادي لقيصر الفلوس دي له الجزية بتاعته لكن ادي الملكوت والحكم كله لله ده مختلف شوية عن فكرة الدين والسياسة اديله الفلوس بس هو مش الله هو مش قيصر رب خد دي منه واديله فلوس يعمل بيها اللي عايزه هل ال- الهيكل في الوقت ده كان مجرد المكان الحلو اللي الناس بتشوف فيه البركه وبتاع وتروح فيه عشان ترتاح آه لا الهيكل كان مغاره اللصوص هو الناس بتسرق في المغاره ولا بيروح يحطوا الفلوس في المغاره طب هو كان عايز يقول ايه بمغاره لصوص السلطه الرومانيه ما كانتش آه، بتتعامل مع الهيكل كمكان مقدس بالنسبه لليهود هم كانوا بيلموا فيه الضرائب من اليهود والضرائب كلها كانت بتتخزن هناك عشان كده هو لما راح قلب الموائد دي ما كانتش موائد كده وخلاص دي كانت الموائد بتاعه الناس اللي بتبدل بيها العمله عشان يحطوها في الهيكل وعلى باب الهيكل من بره كان النسر الروماني محطوط فهو طبيعي لما يروح يبص كده هو واحد جاي من الجليل و... وكل الخلفيه بتاعته ان الهيكل ده هو المكان بتاع العباده يروح يبص كده ويقف يلاقي العمله بتاعت قيصر وبتدخل الهيكل مع العلم ان العمله اللي المفروض تدخل الهيكل ليها وزن معين وليها شكل معين موجود في العهد القديم يعني كل حاجه مختلفه كل حاجه بتاعت قيصر وداخله على الهيكل جوه فهو قال لهم ان آه، بيتي بيت صلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص في الحقيقه ده مش كلامه الكلام ده جاي من أرمية إصحاح سبعة في الإصحاح ده ربنا بيقول لهم إن أنتوا آه، بتعملوا كل حاجة غلط وفي نفس الوقت فرحانين وبتقولوا لي إن إحنا معانا الهيكل إحنا معانا الهيكل فأنت مش هتعمل لنا حاجة وإحنا كويسين فهو قال لهم الهيكل ده أنا ههده على دماغكم يعني هو قال لهم ال- الجملة دي وفي آخر الإصحاح بيقول لهم لو أنتوا فضلتوا تقولوا كده وتعملوا الحاجات اللي بتعملوها دي وبتعبدوا آلهة تانية أنا ههد الهيكل ده على دماغكم ف لما يسوع يقول لهم كده رد الفعل مش ظريف يعني هو انت انت بتقول انت هتهد الهيكل طب الغفران اللي احنا بناخده كل سنه بن في فصح وفي حاجات زي كده الغفران ده هيجي منين فهو مضمون الكلام بيقول لهم ان العبادات ال- اللي بتعملوها دي هتنتهي بان الهيكل هيتكسر وان انتوا مش هتلاقوا غفران فيه في الاصحاح في مرقس لما بيتكلم عن طرد الباع آم، بيبتدي الاول بان هم عدوا على تينا وان هم ما لقوش فيها ثمر فلعنها دخل الهيكل خرج لقى التينه يبست الطريقه دي دايما مرقس هيكون عايز يحط آم، فكره في سياق مداري يعني هو عايز يقول لهم كلام بس عايز يحطه في بشكل صريح يعني آه، ال- التينه هي الهيكل وهي مش بتطلع ثمر لانها فسدت ولما اتلعنت ماتت فهو عايز يقول لهم ان العباده بتاعتكم كلها في الهيكل هتنتهي طبعا عشان كده هم اتكلموا وقالوا ان ده عايز يهد الهيكل وان ده آم، بي- بينقض الناموس الكلام ده كله طيب يسوع بعد كده بعد ال- الصدمات دي كلها آه، اتقبض عليه اتقبض عليه وكان معاه تلاميذه وبعد كده المحاكمات والكلام ده كله بعد الكلام ده كله آه، في موقف مهم انا طبعا مش هقدر اتكلم في حياه يسوع كلها لان الوقت مش هيكفي ده تاني حاجه احنا محتاجين نقرا الروايات بتاعه العهد الجديد جنب بعض يعني نبتدي نشوف دي بتتكلم ازاي ودي بتتكلم ازاي فانا طبعا مش هقر- مش هقدر اغطي الاربعه في جزء مهم جدا لما بيقفوا قدام بيلاطس بيقف يسوع وبرباس وبيقولوا للشعب اختار يعني تختار يسوع اللي هو ملك اليهود ولا تختار باراباس ايه ال- ايه الهدف من المقارنه دي هل هي مجرد صدفه يعني هل مجرد حدث حصل وخلاص فاحنا هنتكلم عنه اعتقد يسوع وبرباس هما بيتصنفوا نفس التصنيف بالنسبه للناس لكن كل واحد فيهم عنده حاجه مختلفه باراباس اتقبض عليه هو والناس اللي معاه يعني ده بيتقال في في مرقس وفي متى ان باراباس اتقبض عليه لان هو كان بيعمل قتل واتقبض على الناس اللي معاه باراباس ما كانش قاطع طريق باراباس واحد كان بيعمل ثوره وباراباس يعني ابن الاب بالارامي طب يعني احنا عندنا ابن الاب وعندنا ابن الله وعندنا ده عمل ثوره وده بيتكلم ان لازم ما لقيصر لقيصر وما لله لله وان الهيكل هيتهد بس ده اتقبض عليه ومعاه الناس ال- ال- اللي كانوا بيساعدوه ده اتقبض عليه والناس اللي معاه اتسابوا ليه؟ ليه ليه المقارنه دي يعني؟ في سؤال كان دايما مهم الله هيخلصنا بالعنف ولا لا؟ عشان كده انا اتكلمت في الاول ان فتره يسوع كان فيها ثورات كتير هل الله هيخلينا نخلص او ن- نلاقي الملكوت بالعنف بان احنا نروح نحارب الرومان باراباس بيمثل ده عشان كده اتقبض عليه هو والناس اللي معاه لان هم خطر الناحيه الثانيه يسوع بيتكلم ان احنا هنحققه بالسلام عشان كده يسوع اتقبض عليه الناس اللي معاه ما اتقبضش عليهم الشعب اختار مين الشعب اختار باراباس انجيل مرقس اتكتب حوالي سنه 70 سنة 70 دي السنة اللي حصل فيها الحرب الأولى اللي حصل فيها ال- الحرب الأولى اللي الهيكل فيها اتكسر الرسالة المباشرة اللي في إنجيل مرقس عن الفكرة دي إن لو اخترت العنف هتخسر كل حاجة عملتوها مرة واخترتوا باراباس اختاروا المسيح بقى هو عايز يقول كده هو عايز يقول ان اختيار باراباس هو الرد يعني ان ال- السبب الاساسي في خراب كل حاجه وان الهيكل اتهد في آه، في مرقس 13 الاصحاح ده كله بيتكلم عن آه، ان وقت ما تيجي الايام الاخيره اللي في الغيط ما يرجعش واللي على السطح السطح ما ينزلش وان هي هيتفرق ما بين الاب و- وابنه الكلام ده كله آه، الاصحاح ده تحديدا بيتكلموا عليه على ان هو آم، ان الطريقه اللي اتكتب بيها قديمه يعني ما اتكتبش مع الانجيل نفسه غالبا هو ذكرى عن الحرب اللي حصلت سنة 40 ال- اللي هي بتاعت كاليجولا لما راح يحط التمثال في الهيكل أو إن هو في الحرب بتاعت ال- بتاعت سنة آه، 70 في الحرب اليهودية عشان كده الإصحاح صعب يعني هو بيتكلم عن وضع غريب وتقريبا ما شفناهوش يعني هو في ناس بتفهمه على إن هو لسه هيحصل قدام ان هو ال- الفتره الاخيره للملكوت وبتاع لا هو غالبا هو ذكرى يعني هو مواقف مؤلمه حصلت من من 40 ل 70 وت- واتسجلت بالشكل ده يعني أم، الناس اختارت باراباس وطبعا يسوع تقدم عشان يتصلب طيب ايه علاقه صلب يسوع بالاطار العام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله فين الفداء هنا فين الخلاص يعني هو هو اتصلب عشان هو بيرفض تدخل روماني غريب في في العباده اليهوديه ولان هو كرز بملكوته العالم رفض والعالم مش عايزه طب ايه الخلاص هنا ايه ال- ايه علاقه ده بينا اصلا هل هو مجرد حدث وخلاص الفكره دي بتتربط بشكل كبير قوي في موقفين في موقف الافخارستيا في التناول وبعد كده عند كتابات بولس بولس بيتكلم عن ملكوت ربنا بيدعو ليه والعالم بيرفضه وبيكون قدام العالم اختيار من اتنين يا اما يخلص و... ويقبل حضور الله او ان هو يرفض ويختار الخراب والدمار ونهايه كل حاجه الخلاص هو الاشتراك الاشتراك بمعنى ان الحياه في مجملها هي صليب يعني مفيش حد هيلاقي الملكوت من غير ما يعدي على صليب ان كان الدعوه ان احنا نشترك في الكرم فالكرم ده اخرته صليب يعني مش هنخش الكرم ونشترك فيه وتبقى الحياه مريحه مش هيحصل كل دي كل دي تصورات خياليه شويه ال- الواقع مش متفائل الملكوت صعب والحضور في آه، المساحه بتاعه الله قدام العالم مش مش حاجه كويسه هيكون في رفض وهيكون في صليب النهايه الطبيعيه لكرازه يسوع ورفض العالم ليه هي الصليب أم، عايزين باراباس ولا ملك اليهود لا عايزين باراباس طيب طلعوا يسوع يموت مات هل دي النهايه هل دي النهايه ال- العالم حطها لملكوت الله ثلاث ايام العالم كان متخيل ان هو انتصر خلاص الصوت والدوشه اللي هو عملهم خلصوا ودلوقتي خلاص بقى الحياه ترجع زي ما هي هنا في تدخل غير كل حاجه فكره ان الانسان اللي بيقال عليه مجدف من رؤساء الكهنه والإنسان اللي بالنسبة لمجتمعه وأهله قالوا عليه مجنون والرومان شافوه إن هو متمرد سياسي ورافض لل... لل- لحكم قيصر ده عايش يعني كل ده ما ما انتهاش كل ده ما ماتش هل الإنسان ده فعلا إنسان مختلف؟ ومن هنا بتبتدي الكرازة بكلمة يسوع رب إن يسوع منتصر المسيحيين بيرفعوا علامة الصليب ليه؟ ما اعتقدش ان هو بسبب فكرة ال- ال- الغفران اللي على الصليب مش مش ده الأساس الفكرة ان في صليب مرتبط بقيامة الصليب هو المشكلة اللي احنا بنيجي نقف قدامها دايما ازاي الله غايب ازاي الله مش موجود ازاي الله مش حاضر ازاي في ثلاث ايام آم، يسوع اللي كنا مؤمنين بيه وشايفينه بيعمل معجزات وحاجات زي كده مات اعتقد ان حياتنا كلها هي الثلاث ايام دول حياتنا كلها بتتلخص في فكره ان يسوع موجود بس مات الايمان هو الرجاء ان في قيامه بتحصل القيامه دي بتحصل على كل المستويات مش على مستوى ان انا هاجي في وقت معين هشوفه ما اعتقدش ان يسوع في رايي الشخصي هيظهر لحد فينا وما اعتقدش ان هو هيحل مشكله بشكل مباشر يعني ال الواقع بيقول كده لكن الثلاث ايام اللي احنا فيهم دول اللي فيهم موت هينتهوا ده الايمان هل ده حاجه انا اقدر اثبتها لا الايمان بيحتاج شيء من الافتراض انا بفترض ده وبصدقه وبدور اخره في ايه لكن مش هلاقيه في ايدي مش هاجي في يوم معين هلاقي يسوع بيخبط على الباب وبيقول لي خلاص كل حاجه اتحلت في موت موت حقيقي يعني هنواجه اصعب الظروف للاخر للاخر لحد الموت التعزية هي القيامة لكن مش كل الحياة هي ان انت شايف يسوع قايم في مشاكل يعني انا مش م- م- مش متخيل الصورة الحالمة للإيمان لا في موت يعني ال- الثلاث ايام اللي عاشوهم الرسل في الوقت اللي مات فيه يسوع فترة لازم كلنا نعدي بيها مش ناس هتعدي بيها هم عدوا بيها خلاص في القرن الاول واحنا خلاص يعني الايمان بقى بقى آه، ان الناس دي عاشت حاجه وخلاص احنا بنعيش نفس الترتيب ده في قانون الايمان دايما في آه، في في حد م- في اسقف في كنيسه في انجلترا كان عنده تعليق مهم قوي قال ان احنا ليه في قانون الايمان بنتكلم عن يسوع عن الثالوث يسوع اتولد يسوع مات وقام طب هو بالنسبه لل 30 سنه اللي في النص دول حصل فيهم ايه هو قانون الايمان ما فيهوش اي حاجه عن حياه يسوع انا اعتقد ان احنا مدعوين ان احنا نعيش حياه يسوع دي بالتفصيل كل حدث هو مش حدث هنقراه ليه ابعاد ليه ابعاد على كل حاجه منهم بعد ان احنا لازم نعيش الخبره دي شخصيا احنا هنموت واحنا هنكون التلاميذ اللي بيشوفوا معلمهم بيموت لما الله بيغيب هو بيموت بالنسبه لنا ولما ب- بنكتشفه تاني هو بيقوم فهي خبره بتتجدد وما اعتقدش ان هي قيامه واحده يعني الحياه كلها موت وقيامه ان الله بيغيب وبنلاقيه بيغيب وبنلاقيه هي دايره والقيامه مش هت... مش هتتم في مره يعني مش هاجي في مره خلاص انا ايماني بقى ثابت و... و... ولقيت كل حاجه لا هفضل كده هفضل في الدوامه دي ده جزء من الملكوت اي حاجه ما فيهاش صعوبه ما فيهاش حركه طول ما انا ما بتعبش يبقى ما بمشيش يبقى ما بتقدمش جزء من الحاجات اللي بتخلي الايمان حي الضيقه انا مش بقول ان هي حلوه ومش بقول ان هي مفهومه وما عنديش مبرر ليها بس هي موت كل اللي انا محتاج اعمله ان انا افتكر دايما ان في قيامه لما بيجي بولس يتكلم عن آه، اثر القيامه او او ايه اللي حصل في حياه يسوع بيشبهه برئيس الكهنه اللي اتحمل كل حاجه وتعب ودخل الهيكل مره عشان يفتدي الكل ما اعتقدش ان هنا يفتدي برضو معناها ان هو اتعذب عشان خطيتنا وال- والفكره دي الفكره دي برضو بتقدم الله بشكل آه، عنيف عايز يفتري على حد عشان يفش غله يعني هي مش كده ببساطه اللي بولس عايز يقدمه في العهد القديم في آم، جزء في الناموس بيقول ان لو حد قتل حد بالغلط بيهرب لبلد تانية ويتحبس فيها لحد ما رئيس الكهنة يموت فكل الأحكام دي تسقط لأن هو اللي حكم بيها رئيس الكهنة هو اللي بيحكم وبالتالي الكل بيرجع ده اللي بولس عايز يتكلم فيه هو مش عايز يتكلم في فكرة ان في واحد مات عشان اتعذب بخطية ناس تانية يعني مش مش ده مش دي الفكرة الفكرة ان احنا كلنا كنا مقصورين كلنا محكوم علينا كلنا تحت حكم موت وبما ان رئيس الكهنة بتاعنا مات احنا بقينا احرار واتكلم في في فكره تانية فكره ان ان كان في انسان قدر يخش قدس الاقداس ده فالكل دخل يعني دايما بيستخدم تعبير في المسيح وبالمسيح ومع المسيح مع المسيح صلبتوا انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح جزء كبير من الايمان المسيحي مرتبط بعلاقه الانسان بالمسيح دي مش علاقه من بره يعني انا مش شخص بتفرج عليه من بعيد واشوف هو عمل ايه وبالتالي انا بعيش الايمان لا انا لازم اكون المسيح زي ما بولس بيقول لبستم المسيح لبستم المسيح ال- ال- التعبير زي ال- الرداء الطويل اللي بيتلبس يعني ما بقيناش احنا نتشاف لكن بيتشاف فينا المسيح القيامة هي إن إن كان المسيح مات بالجسد وقام ممجد فكلنا ممجدين فيه والملكوت هو الطريق للخبرة دي في كلامي النهاردة أنا اتكلمت على حاجات كتير منها المجتمع منها الكنيسة منها الخبرة المسيحية نفسها رأيي برضو إن التلاتة مش لازم ينفصلوا مش لازم الكنيسة تيجي في وقت تسيب المحتاجين بحجة إن كل واحد يعيش ده بشكل شخصي وبس. الكنيسة ككل لازم تشبع الإنسان على المستويات الثلاثة. وإن كان الإشباع المادي ممكن ما يتحققش بشكل كامل وممكن الكنيسة ما تقدرش تشبعنا روحيا بشكل كامل. لكن دورها إن هي تحاول. العالم مش هيكون مريح، مش هيكون كويس، ومش هيكون ظريف، والحياه مش متوقع ان هي مع المسيح تبقى حياه سعيده. يعني يعني تقريبا المسيحيه هي ال- الايمان الوحيد اللي بيتكلم ان آه، تعالى اؤمن بيا عشان تشيل صليب وت- وتتعب يعني. عشان كده هي واقعيه شويه ان مفيش ايمان من غير صليب لكن في قيام. في حد عنده اسئله؟ فيها انا انا انا في رايي الشخصي كده في رايي الشخصي الفرح مش فرح آه، وقتي يعني هو هو دايما بيركز على الكلمه دي هو يسوع نفسه كان بيحزن وبيكتئب يعني احنا م- هو انسان هو انسان تعب يعني حياته مش سهله تخيلوا ان ان ان يسوع ده اهله كانوا بيقولوا عليه مجنون يعني هو اهله بالظبط بالظبط ده مش معناه ان احنا هن- هنسيبها ده مش معناه ان احنا هنسيبها ده حصل هو هي ما اعتقدش هي في هي في هي في الاول شويه لا لا هو هو هو في في وسط في وسط أم، يعقوب يعقوب اللي هو من اخواته قال عليه مجنون لكن امن بيه بعد القيامه و- وده ود- وده شيء واقعي هو يسوع هو هو يعقوب يعقوب اخو الرب ده هو مش يعقوب الرسول مش مش التلميذ ده يعقوب تاني ده اللي اتذكر عنه ان هو كان من ضمن اخوه يسوع اللي رفضوه وهو وراحوا يقابلوه وهو قال لهم آه، اهلي اهلي وامي واخواتي ف- ففي ناس ما كانتش مؤمنه بيه يعني انا ما اعتقدش ان يسوع كان عايش الحياه ان هو بينزل مكان ان هو زي الممثلين المشهورين اللي هو ايه يسوع هناك اهو تعالى نشوفه لا يعني هو اتبهدل هو اتبهدل وكان مرفوض يعني ما كانش ما كانش شخص محبوب بشكل كبير في ناس اه كانت بتحبه وبتاع بس هم اللي جم قالوا اسلوبه هم دول اللي خدوا باراباس وسابوه فالحياه مش حياه مش حياه متفائله ومش حياه سعيده لا مش طول مش مش طول الوقت مش طول الوقت لكن لكن المجمل حياته ما كانتش حياه سعيده ماشي ماشي انا ما ما- يعني مش بتكلم على انا مش لا لا مش بتكلم على كل ثانيه في الحياه مش بتكلم على كل ثانيه لكن مش مش كلام حرفي لكن اقصد ان في المجمل الكرازه مش سعيده ودي مش حاجه تضايق يعني ممكن ممكن هي هي بشاره مفرحه لكن محتاجه رجاء يعني البشاره المفرحه هي بتكتمل في القيامه لكن طول ما مفيش قيامه مفيش فرح بالظبط بالظبط دول ما فيهمش فرح
اسمعوا لي اقول حاجه ايه تعريفك للفرح وايه تعريفك للقيامه لل- للالم لانه كلمه فرح كلمه فضفاضه وكلمه ليها اكتر من وجه ونفس الحكايه الالم في الم لاجل شهوه في الم لاجل خطيه يعني انا عملت غلطه وبتالم عليها اكسيون آه، يعني مستحق واحد عمل ألم آه، بياخد ألم ومن غير غ- من غير آه، يعني ما يكون عمل غلطة نفس الحكاية الفرح ايه تعريفك للفرح الفرح بسبب نشوة بسبب شهوة بسبب لذة وقتية بسبب حاجة غير منظورة ما كلمة فرح دي فر... كلمة فضفاضة فلازم نحدد أنا بقصد ايه وأنا بستخدم المفردات دي
انا معاك بس في صليب يعني في صليب يعني انا ما بقدرش اتخيل الكرازه المسيحيه من غير صليب هو موجود هي الدعوه كلها يعني حتى تعبير يسوع غريب شيل صليبك وتعالى اتبعني يعني يعني ده انا برضو مش بقول ان احنا هن هنجبر نفسنا على الالم او على التعب لكن هنلاقيه يعني آم، ال- الخبره اللي عاشها يسوع على الصليب لما تركتني دي دي مش آه، مش جمله عاديه دي حاجة احنا بنعيشها كل يوم لماذا تركتني وهو اوقات ما بيردش خالص ومش التوقع الايماني ان احنا نستناه ان هو يجي في مرة واحدة ويحل كل حاجة لا في قيامة وانا ورا القيامة دي لحد ما تتحقق هتتحقق بشكل جزئي في حاجات كتير لكن في الاخر انا واثق ان في قيامة
جاز لينا التعبير النوع ده من الإجابة يريح المجربين يعني اللي عنده مشكلة وبيصرخ بقاله سنين يا رب ارفعها عني وربنا ما بيردش وانا عمال احكي له في الكنيسه على المعجزات وربنا بيتدخل وبيشفي وبيعمل معجزات هيقول لي كلامك مش واقعي يا اخي انت هرتني كلام على المعجزات انا كرهت الطريقه دي من الكلام لان عندي الواقع ما بلهاش تحقيق اسألوا المجرب اسألوا اللي واخد تجربة تقيلة وألم بالتلاتين سنة وخمسة وعشرين سنة متجرب بتجربة قاسية وقول له تجربتك ايه عند اختبارك وطلبتك وصراخك لربنا اللي مش فاهم المسيحية صح وشايف الصليب وشايف الوجه الآخر للصليب اللي هي القيامة ومتعزي بالقيامة وصبره بالصليب حاجه من الاتنين يا هيلحد ويسيب الكنيسه لانه خلاص الكنيسه ما قدمتلوش الحل الكنيسه من وجهه نظره كانت كذابه كانت مروغه بتقدم دعايه كاذبه صح ولا غلط يا اما يعني اضعف الايمان وافضله آه، يصل الى حاله اللامبالاه ربنا موجود موجود مش موجود مش موجود مش فارقه معايا انا بشتغل وبتعب وباكل آه، آه، لقمتي بعرق جبيني اليوم اللي بشتغل فيه وبتعب بلاقي اكل اليوم اللي بنامه ما عنديش شغل ما بلاقيش اكل اوكي انا بجازي نفسي بنفسي ودي الحاله للاسف اللي وصل لها عدد كبير من سكان اوروبا او الغرب ما عرفوش المعنى الصح للقيامة وللصليب ولما تواجهوا بمشكلة ما لقوش اللي يفهمهم اتقدمت لهم المفاهيم المسيحية بمفاهيم ساذجة فعصروا فيها والعجيب بقى ان المسيح صامت في جميع الحالات وصامت وصابر على الملحد وغير المكترث والمؤمن يتدخل بس في حين ومع ناس معينه وفي وقت معين وما تقدرش تقول له انت سكت ليه فاكرين المثل اللي ابتدى بيه بتاع اصحاب الساعه الحادية عشر وقتها بس هفهم هو ليه بيسكت وليه بيتدخل وهو عنده يعني عنده حكمه في الصمت حكمه وفي الكلام حكمه وما نشغلش ربنا السكرتير عندنا اللي واقفين يطلبوا طلاق الصلاه عباره عن طلبات طلبات طلبات انت مشغل ربنا سكرتير عندك طلبات طلبات طلبات وهو ينفذ وان ما نفذش ت- تزعل وتتقمص لا ده مفهوم خاطئ جدا للمسيحيه وللانجيل وللبشاره وللملكوت وللصليب وللقيامه ولكل شيء اتفضل ما هرجع تاني اسال ما مفهوم السعاده التي تقصدها السعادة لي في ناس بت- بتسكر وأنا سعيد في واحد عمال يعمل خطايا أشكال ويقول أنا سعيد هو ده عنده هو ده مفهوم السعادة السعادة مفهوم فضفاض سعادة في الألم المسيح عنده سعادة بس في الألم اللي أراد إن هو يتبعني يحمل صليبه ويتبعني ده ده شعار واضح للمسيح شيل الصليب ها مش بدور على على الالم هو الالم هيجي لي اوريدي ما تستعجلش عليه هو جاي جاي هرجع اقول لك انا السبب في الغلط ما انا يمكن اختياري اختيار خاطئ يعني انا جالي في يوم من الايام شاب بيشكو ان هو اصيب بمرض خطير انا يعني اتفاعلت معاه و- وزعلت بس لما فهمت التفاصيل هو اللي وصل نفسه باهماله ومشيه بالطريق في في طريق شرير لهذا المرض الخطير اللي هيؤدي بيه في الموت إن إن بال- للموت ان اجلا او عاجلا طب ده انا اعزيه ليه ما هو هو already اختار طريق غلط انا بشجعه و- و- وادفعه للتوبه عشان ما يخسرش ملكوته بس كمان ما اقولوش احمل صليب ده صليب وهمي هو اللي عمل نفسه okay ما ما احنا احنا بنفرق الورق من بعضه دلوقتي الفايلات الفايلات م- عاده عندنا الورق متداخل في بعضه ومهمتنا هنا ان احنا في النور نفرق الورق من بعضه اوكي ما انا انا بس ما مروحش لل- للضيق برجليا واقول له يا رب قوين لا انا ماشي وماشي صح وجالي الضيق اقبله واشكره معلش انا خدت منك الكلام كده هي اتقالت كلمه آه، اسف آه، آه، آه، الذين لاب- كلمه لبستم دي تعبير بسيط بس يعني استاذني فيه جون اقوله اليونانيه آه، لما بيقولوا واحد حاطط بارفان اللي هي الريحه يعني بيقولوا لبس البارفان ليه جايه منين خدوها من الانجيل الانجيل لما بيتكلم خريستوفوروس اللي هو لابس المسيح يعني هو شمل فيه المسيح المسيح في فكر المسيح المسيح فالإنسان المسيحي اللي هو فعلا بقى اللي يشوفه ويتعامل معاه شامم فيه ريحة المسيح وشايف فيه فكر المسيح بينما الانسان اللي عايش بقى بالطول والعرض وعامل حياته زي ما هو عايز ملوش علاقه بالمسيح هو حر يعني يعيش حياته زي ما هو عايز بس هو كمان ما, ما, ما يندمش بعد كده لو اصيب باي حاجه او ما يجيش يولول للمسيح الحقني اه هو حنين وطيب وهيساعده ويقويه وهيقبل توبته كاب بس كمان مش هيتساوى باللي كان ماشي صح واتعرض لتجربه ما لسه بقولها اهو بنقولها وهيقبلوا بس مش هيتساوى باللي ما تعبش ب- باللي ما غلطش قصدي ما اختلفناش ما هو ده اللي بنقوله اصحاب الساعه ال 11 اه ده هياخد الاجره وده هياخد الاجره بس يعني اللي تعب 15 ساعه مش زي اللي تعب ساعه واداله الاجره ما هيدخله الملكوت ما هنقول ان هو دخله الم... انا انا كمان مش عايز اقع من نفسي ما انا مش هعمل نفسي كمان ال- القاضي اللي حاسب لان ده مش شغلي ده شغل ربنا طيب بلاش أ- اجيبها لك بطريقه اسهل لان نجمي يمتاز عن نجم في الموت في بيت ابي منازل كثيره مش كله هيبقى في منزل اوكي يعني هم خدوا الاجره بس آه، برضو انا مش هدخل نفسي واقول يعني ايه الفرق مم. مم. عشان كده خدوا اجره واحده مم. خدت منك الكلام حقك عليا لو حد عنده اي سؤال تاني لجون اتفضلي
هو ال- الكلام دايما عن فكرة بداية الملكوت واكتماله يعني مش ان هو هيجي هو مش لسه هيجي هو اكتماله هو ال- اللي بيصور ب- بصورة ان اورشليم هتنزل على الارض وان هيبقى في حياة جديدة آم، بس هل هل ده معناه ان دلوقتي مفيش حاجة حاضرة لا في احنا نقدر نشتغل دلوقتي ايه اللي هيحصل في الاخر هيتم ازاي هل هيكون في فعلا الصوره اللي بيقدمها سفر الرؤيا يعني سفر الرؤيا معروف شويه ان هو اسلوبه آه، رمزي يعني هل هل هل ده هيكون فعلا هنلاقي اورشليم نازله وان كل حاجه هتتغير وان العالم هيبقى جميل انا ما اعتقدش انا اعتقد هو بيورينا صوره جميله عشان احنا نحاول نشتغل عشان نحققها لكن مش شرط ان هي هتتحقق بشكل حرفي ان كل حاجه فعلا هتتصلح يعني بس احنا مدعوين ان احنا نصلح آم، العمل الاساسي الدليل على كده ان الكنيسه كانت تمنع قرايه سفر الرؤيا في الكنيسه لغايه القرن ال 13 لانه سفر رمزي عشان الناس ما تاخدوش بالحرف بعد كده من القرن ال 13 صرحت ان هو يت- يتقري في الكنيسه لكن قبل كده ما كانش بيتقري
هو ال- المجمل عشان اختم الفكره أم، ان الدعوه ان احنا نكون المسيح بكل معنى الكلمه ن- يعني هنحمل تعبه وهنفرح في الوقت اللي هو كان بيكرز فيه يعني هو اوقات كان بيتهلل بالروح يعني مش ما كانش دايما كئيب يعني بس كان بيفرح وكان بيحزن لكن ده مش هيغير النهايه في صليب مش هيغيرها لكن بعد الصليب في قيام أم، كنت عطشانا وجوعانا وعريانا ومسجونا يعني ده الاساس اللي عايز يغير حاجه في الملكوت لازم يغير من ده لازم يشتغل على ده كل ما بنشوف حد محتاج ومش بنساعده احنا تم بنعمل بالظبط كان الله عدى من قدامه سابه ومشي لو احنا اتحركنا الله اتحرك ما اتحركناش الله ما اتحركش احنا احنا اللي بنعمل الملكوت الشركه مع الله يعني ممكن نحضر احنا احنا نفسنا ممكن نحضر الاكتمال ده دلوقتي او لا يعني احنا مش موجود موجود يعني موجود يعني موجود موجود بس احنا نقدر نعيشه من دلوقتي يعني مش مش هنستنى لحد ما العمليه دي تبتدي عشان نبتدي نعيش الملكوت باختصار اللي بنعيشه دلوقتي هو اللي هنقدر نستمر عليه لو ما عشناش ده من دلوقتي فالكلام عن اللي جاي ملوش قيمه لو انا ما عشتش ده من هنا ما زرعتش البذره هنا مش هلاقي حاجه الجحيم نفس الفكره يعني لو ما لقيتش حاجه هنا مش هلاقي حاجه خالص لقيت الملكوت هلاقيه وهكمل فيه هو ليه ابعاد يعني هو مش مش بعد واحد الملكوت ابعاد في بعد داخلي انا لازم احققه بشكل شخصي وفي بعد بتعيشه الجماعه كلها واحد من الاثنين بس مش هيغير حاجه لازم الاثنين
اشكركم اشكرك يا مستر جون على ال- الكلمه الحلوه دي وعشان تكون اتسجلت اتسجلت رائع عشان تتحط على الصفحه زي ما وعدناكم آه، ادعوكم كلكم تروحوا في الفيسبوك تشوفوا الصفحه اللي باسم اجتماع النور اكتبوا كلمه اجتماع النور هت ت- تشوفوا عليها ال- المحاضرات كم واحده حاطينها لغايه دلوقتي ثلاثة أربعة خمسة ستة دبل